بسم الله الرحمن الرحيم كيف وأخواتها موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
أحبتي في الله هذا برنامج كيف وأخواتها كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله كل عام وأنتم بخير والحقيقة أن أنتم لسه وحشني آه هكذا نعود إلى كيف وأخواتها نضع عودنا على بدئنا ونرجع مرة أخرى إلى هذا البرنامج نسأل الله جل جلاله أن يجعله موفقا مباركا نافعا لجميع المسلمين خالصا لوجهه الكريم وكنت في رحلة العمرة أسأل أن يتقبل مني ومنكم وأن يجمعنا دائما في الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم تقبل منا الحج والعمرة اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم متعنا بالكعبة اللهم لا تحرمنا من الجلوس إليها وفي جنباتها وتقبلنا يا رب العالمين آمين كنت في الحقيقة أيها الإخوة كنت قررت أن وأنا في هذه الرحلة أن أعود لأبتني منهجا في قناة الناس تحديدا بناء الأمة شفت كان برنامج في رمضان اسمه بناء أمة بس أنا ماليش علاقة بيه سمعت عنه لكن ما شفتش بقى خلاص أنا بقول بناء الأمة فقلت أن بناء الأمة سأبدأ في كيف وأخواتها الكلام عن بناء البيت المسلم هنا نتحرك في الموضوع من بعيد قوي من اول الزواج لماذا نتزوج كيف تختار شريك الحياة وشريكة الحياة آه لماذا نتزوج الى اخره واحنا ماشيين في موضوع الزواج ثم اصلاح البيوت وحل المشاكل الزوجية و بعدين تربية الأولاد بناء أمة بناء أمة وفي فضفضة من خلال السيرة بناء الأمة من خلال السيرة كان هذا هو القرار ولكن بدا لي أن أنا أختصر حلقة واحدة الليلة من كيف وأخواتها بس لأسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة الحلقة دي مقتطعة عشان أسألك أسألك تحديدا وسؤال مباشر وموجه ليك أنت صليت الفجر فين صليت الفجر فين رد علي رد على طول وما تترددش ما صليتش الفجر ليه صليته في البيت ليه صليته لما قمت من النوم ليه انا عايز اسالكم سؤال وعايز كل واحد يجاوبني بمنتهى الصراحة والوضوح كل اللي سامعني دلوقتي تحديدا انت وانتي لو قالوا في المسجد الفلاني هيفرقوا الساعة أربعة ونص كل اللي يجي ياخد جنيه ذهب هنلاقي حد يروح هناك حد يروح هو ده الموضوع بقى ان الفلوس تجيبك وما تجيش لربنا هو ده اللي يخوف هو ده برضه في بناء الأمة ضياع الأمة أخبرت اليوم إن في الكعبة كانت تبقى الصلوات زحمة معظمها والفجر تجد الناس خفت إيه موضوع صلاة الفجر ده وبالمرة أنا عايز أتكلم عموما على صلاة الجماعة على المسجد أنا عايز أتساءل عن الناس الرجالة اللي ما بتروحش المسجد اللي ما بيصليش في المسجد بقت ظاهرة دلوقتي واللي دفعني لهذا السؤال ان انا الليلة اللي فاتت الفجر بتاع النهاردة ده اللي هو فجر فجر الأربعاء كنت في مكان بعيد وصليت في مسجد الفجر صلاة الصبح فوجئت ان ثلاثة أربعة ورا الإمام والمنطقة أبص كده ألاقي عمارات شاهقة عالية من هنا ومن هنا عمارات فأقول لو العمارات دي نزل من كل شقة واحد كان المسجد ما كفاش مصلين الناس دول ما نزلوش ليه مش مسلمين بقت ظاهرة ان الراجل يسمع الاذان وما ينزلش يصلي بيصلي اه بس بيصلي في البيت النساء هي اللي بتصلي في البيت المساجد بنيت للرجال أن صلاة المرأة في بيتها أفضل ولكن صلاة الرجل فين الرجل لا يصلي إلا في بيت الله قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له ده كلام سيدك النبي قولا واحدا فلا صلاة له يبقى انا دلوقتي مش هتكلم على خصوص صلاة الصبح اللي كثير من المسلمين مضيعها انا بتكلم على عموم صلاة الجماعة اللي برضه كثير من المسلمين مضيعها انا شايف واحد النهاردة في الدكان حاطط سجادة جنبيه اول الاذان يأذن يخلص الراديو روح فارد السجادة ومصلي يقول لي ممتاز والله كويس جدا لا والمسجد ليه ما اقفلش الدكان وروح يصلي ويبقى ده مظهر اسلامي مغلق للصلاة صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم فرض عين على كل مسلم السعي لصلاة الجماعة صلاة الجماعة سبحان الله العظيم شوف ربنا جل جلاله أمر بصلاة الجماعة صلاة الخوف تصور انت معايا اثناء الحرب يبقى في صفوف كده واقفة بتقاتل ربنا سبحانه وتعالى امر المحاربين اثناء الحرب انهم يصلوا جماعة واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الايات صلاة الخوف انت متصور معايا متصور الشكل ازاي ازاي يبقى الجيشين واقفين قصاد بعض كده بيضربوا بعض بالسيوف والنبال والرماح ويبقى صفين بيجاهدوا العدو والصفين اللي وراهم بيصلوا مع الامام وبعدين الصفين اللي خلصوا ركعتين الصلاه يصلي الامام اربعه يصلي الصفين الاولين ركعتين ويرجعوا ورا والصفين اللي ورا يتقدموا قدامه ويصلوا الركعتين التانيين مع الامام والامام يصلي اربعه ويبقوا هم كل صفين صلوا اثنين لم يضع الله صلاة الجماعة عن المجاهد أثناء الحرب تقول لي مشغول في الشغل ورايا شغل مش فاضي لسه النهاردة احنا بنصلي المغرب والواد محمود بيتكلم في التليفون يا ابني الصلاة هخلص المكالمة دي بس هو. مكالمة ايه لا لا اصل المكالمة مهمة بس لازم في شغل بيخلص ما يولع الشغل وتولع الدنيا كلها وما ضيعش ربنا صلاة الجماعة صلاة الفريضة ازاي انت تضيع الصلاة عشان مكالمة تليفون ولا عشان في ايدك شغلانة لا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة الله يقول إن في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ده ربنا مديك فلوس عشان تصلي كثيرا ما قلت هذا المثال أو هذا أنه ينبغي أن نفهم هذا الوضع أن الله عز وجل حين خلقك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا يبقى يوم ما كنت ذرة في ظهر أبيك آدم ربنا أخرجك أخرج الله عز وجل من ظهر آدم ذريته كالذر خرجت من ظهر أبيك آدم وربنا أشهدك أنا ربك قلت آه بلى شهدنا يعني لما ربنا أخد منك الميثاق من ظهر أبيك آدم حجزك خمس مرات في اليوم والليلة تصلي يعني لما الظهر 12 إلا تلت أو إلا شوية إلا ربع بين الاتنين دول يأذن أنت مش فاضي ربنا حجزك من يوم خلقت في الوقت ده انك تبقى بتاعه والساعة 3 الا محجوز والساعة 5 و محجوز والساعة 6 ونص و5 محجوز يبقى اللي يقول مش فاضي يقول مش فاضي للشغل مش للصلاة اللي يقول عندي ظروف يبقى عنده ظروف للناس مش للصلاة انت انت معايا ولا مش واخد بالك يعني وقت الاذان كان بعض السلف يشتغل بيشتغل بتاع ذهب بي بي شغال في الذهب فكان اذا رفع المطرقه فسمع الاذان لم ينزلها رفع المطرقة هيدق ها سمع الأذان ما ينزلهاش يسيبها تقع وراه ما ينزلهاش ما يدقش الدقة دي سمع الأذان الله أكبر أكبر من كل شيء الأذان, الأذان وهو بيدق سمع الأذان خلاص يسيبها تقع ورا ما ي- ما يدقها ما ينزلش الدقة فالشاهد ايه ان ال إيه- انك انت محجوز في اوقات الصلوات الخمس من يوم ما اتخلقت لربنا جل جلاله طيب اللي صلاة الجماعة تقيلة عليه دايما نسمع الكلام ده والله يا شيخ انا نفسي انزل والله بس تلاقيني كده وقت الاذان انشغلت في حاجة ومش عارف ايه وفجأة ان الوقت كده راح طب انا هشجعك و يا رب يهدي مدني ويتوب عليه ويسكت عندنا 52 ثواب وتشجيع لصلاة الجماعة للسعي للمساجد انا قلت لكم في الاف النيات للسعي لصلاة الجماعة والنية تجري مجرى الفتوح من الله لكن هنختصر دلوقتي ونقول بس اشارات وانا رايح الجامع انوي ايه انا بقول لك عشان تتشجع وتخرج اول حاجة طلب محبة الله اصل انت مش عارف يا ابني ان المساجد دي بيت ربنا بيوتي في الارض المساجد المسجد بيت ربنا فلما تروح تصلي رايح لربنا في بيته رايح لربنا بيته عشان كده كان احد السلف اذا ضاق صدره باذن الله معانا في فضفضه الجمعه دي هن هنتكلم لماذا نخسر رمضان بعد رمضان من اسبابها التعامل مع الخلق التعامل مع البشر بي- بيضيع رمضان بيفسد رمضان اللي احنا عملناه فعشان كده آه، بقول ان صلاة الجماعة او اتيان المسجد كان احد السلف اذا ضاق صدره من التعامل مع الناس دخل المسجد واغلق على نفسه وقال الهي اليك جئت جيت لك آه. يدخل المسجد ويقفل على نفسه يقول له يا سيدي انا جيت لك فرايح يحب ربنا في بيته فوانت رايح كده وانت بتسعى استشعر انك ذاهب الى الله جل جلاله وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين يا رب اهديني واهدي جميع المسلمين والمسلمات يبقى نمرة واحد طلبا لمحبة الله تلبية أمره حي على الصلاة حي يلا هيا سبحان الله العظيم برضو كنت في طنطا دي و سبحان الله العظيم دخلت المسجد صلينا وخرجت من المسجد والناس واقفين او في شباب واقفين قاعدين قدام المسجد والميكروفون بتاع المسجد شغال وسامعين الصلاه كان مغرب او عشاء مش متذكر خرجت بقول لهم يا ابني يعني سمعت الاذان وسمعت الاقامه وسمعت الصلاه ما حركتش في قلبك اي حاجه ما ما ما, ما اثرتش في جلدك وانت سامع ال ال الامام عمال يقرا والناس جوه بتقول امين وانت واقف بره ما اثرتش فيك ما حركتش قلبك ما هزتش مشاعرك انك تدخل وانت على باب المسجد خطوتين سبحان الله العظيم انا قبل كده قلت لكم ان كان احد جيراننا آه، عنده دكان كده واحنا رايحين المسجد بنعدي عليه فكنت اعدي يلا يا عم الحاج الصلاه يقول لي وراك على طول اهو وراك يلا يا عم الحاج الصلاه طب اسمعني اهو في- في ديلك انا على طول هتلاقيني في رجليك وما يجيش لحد ما فوجئت ان سمعت ان هو مريض وراح المستشفى والله العظيم رحت زرته في المستشفى قالوا ان هو جاله حاجه في المخ انفجار في المخ او حاجه زي كده فلقيتهم قاعدين و- يعني مرقدينه على سرير وموقفين السرير كده ورابطينه بسيور سيور جلد كده في السرير ومغمضين عينيه في ايه قالوا اصله لو اتحرك او ركز في حاجه يحصل آه، مشكله في ال- في الجلطه اللي عنده فقلت للي معايا صلي قبل ما يكتفك صلي قبل ما يكتفك آه. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد عارف يعني ايه يوثق وثاقه الوثاق يعني يكتف يقيد لما يكتفك محدش بيكتف زيه ابدا انت دلوقتي بتقدر تمشي وتقدر تركع وتقدر تسجد وتقدر تقعد ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون دلوقتي بتقدر تمشي وتقدر تنزل وتقدر تطلع السلم وتقدر تركب الاسانسير وتنزل وتمشي لوحدك وتروح المسجد تقدر تقف يمكن يجي عليك وقت وما تقدرش هيكتفك اتحرك دلوقتي وصلي له وانت تقدر قبل ما ما تقدرش يبقى النقطة الأولانية أنت خارج تصلي طلبا لمحبة الله بتلبية أمره وطاعة أمره قال سبحانه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وبمناسبة خذوا زينتكم عند كل مسجد بقى النهاردة برضو صلى بينا الظهر واحد راجل طيب بس ب بتريننج ال- اللي بتاع ال- اللي بيلبسوها في النوم وهم قاعدين في البيت دي بيجامه ليه كده ده انت لو جالك ناس يعني آه، كبار شوية في البيت تتكسف تقابلهم باللي انت لابسه ده ليه ليه كده خذوا زينتكم عند كل مسجد البس افضل ما عندك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ايه ان احق من تزين له هو الله انت بتلبس وتتزوق لمين احسن حد اعظم حد اولى حد تتزين له الله عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس اشترى حله بدله ب 500 درهم يقوم فيها الليل فلازم اما تروح المسجد بلاش موضوع البيجامه ده والروب واي حاجه بقى وخلاص ما هو المسجد المسجد ده رايح لربنا هقف بين ايدين ربنا في بيت ربنا فازاي ان اي حاجه وخلاص مش اي حاجه لا وانما افضل شيء عندي البسه لربنا سبحانه وتعالى اتنين طلبا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت رايح الجامع نمرة واحد بتطلب حب ربنا يا رب انا جاي لك حبني يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا اتنين طلبا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان النبي يحبك قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كلام زي الفل اسمع بقى بيقول ايه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه من سره ان يلقى الله غدا مسلما من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن حيث ينادى بهن اللي بيصلي في في الشغل اللي عاملين اوضه بيصلوا فيها مش عارف فين كل ده جميل بس صلاه الجماعه اجمل حيث ينادى بهن في المساجد في المكان اللي بيؤذن فيه فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقول له صلي عليه وهو باصص لي وما بيصليش صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عايز اشوفك حرك شا... اتكلم قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مش صلى صلى صلى لا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تتخضش زيد النبي صلى بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن الله شرع لنبيكم إيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف ده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم خليك مع سيدنا النبي وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدوا يبقى هي دي لو سبت سنة النبي ده عارف من أدلة وجوب صلاة الجماعة أنا ما رضيتش أطرح المسألة إيه أدلة الوجوب والرد على القائلين بالاستحباب والكلام ده لأن برضه بدأت النغمة بين الشباب وبعضهم لا أصل صلاة الجماعة سنة مؤكدة لا فرض لا فرض كفاية لا فرض عين على كل مسلم الدليل قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخرج مع آخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم يا ربي اسمع الحديث ده تاني بس صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام واحد يقيم الصلاة ثم آمر رجلا يصلي بالناس أخلي إمام غيري يصلي بالناس ثم أخرج مع آخرين أخذ مجموعة من الناس ونروح نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم العلماء بيقولوا كان ده في صلاة الفجر اللي نايمين عن صلاة الفجر الرسول هم انه ياخد حطب ويروح يولع عليهم البيت ما بتصلوش معانا ليه شفت بقى ده آه، اتى رجل اعمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني فرخص له ان يصلي في بيته فلما ولى دعاه راجل اعمى اللهم نور ابصارنا وبصائرنا يا رب رجل اعمى جه لسيدنا النبي قال له انا ماليش حد يتصلي المسجد ويرجعني من المسجد اسمح لي اصلي في البيت فقال له ماشي صلي في البيت فلما ولى مشي الراجل ناداه تعالى رجع تاني قال هل تسمع النداء بتسمع الاذان قال نعم قال فلبي فاجب فاذا لم يرخص للاعمى اللي ملوش قائد يبقى انت اولى انك تنزل المسجد اتباعا وطلبا لمحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الحصول على أجر صلاة الجماعة الحصول على أجر صلاة الجماعة صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة وفي رواية ب 25 درجة يا عمي يا عمي خليك معايا مشغول بإيه الله يرحمك ارمي التليفون ده بقى اللي وداك في داهية صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم ال- يا تاجر يا عمي يا تاجر لو قدامك فرصة عندك عربية عايز تبيعها واحد هيكسبك في العربية دي ألف جنيه واحد هيكسبك فيها خمسة وعشرين ضعف مش خمسة وعشرين ألف جنيه لا عشان نحسبها صح انت عايز تبيع سلعة بألف جنيه حد هيشتريها منك بألف وحد يشتريها منك بخمسة وعشرين ألف تبيع لمين محتاجين إلى فكر التجارة مع الله سبحانه وتعالى فكر انك تتاجر معاه عشان تكسب اصل المكسب غالي قوي جنة مش آه، مش دنيا جنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب أربعة تحصيل صلاة الملائكة عليك يا جماعة احنا في الدنيا دي نسأل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب قولوا آمين آمين يا رب العالمين آه بتتناوشنا فيها حاجات كثيرة خطيرة شياطين الجن وشياطين الإنس وهموم الدنيا والحاسدين والحاقدين والكارهين والمؤذين الدنيا الدنيا صعبة والله والله والله الواحد لا يشتهي شيء إلا الجنة الدنيا صعبة جدا زي ما اقول لك كده قاعد ده بيكره وده بيحسد وده بيحقد وده بيشتم وده بيأذي والشيطان عمال يوسوس والنفس الأمارة عم- اللهم احمنا اللهم إنا نحتمي بك فاحمنا اللهم إنا نلجأ إليك فلا تسلمنا إزاي أنا أحتم بمن أحتمي وإلى من ألجأ ليس لنا إلا الله فالإنسان ربنا سخر له ملائكة ملائكة تدعي له وتحفظه وتدافع عنه وكذلك سخر له جن مؤمن يدافع عنه قال صلى الله عليه وسلم إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى إن بأسقف بيوت المؤمنين لما يبقى البيت مؤمن شغال فيه قرآن بتقام فيه الصلاة مفيش آه، كشف عورات مفيش صخب ولا آه، لغط ولا لأن الملائكة بتطفش من الكلام ده كله ب- بتترك البيوت من هذا كله فلو البيت مؤمن يبقى في سقف بيت المؤمنين مؤمن جن مؤمن يدفعون عنه الأذى بيحارب يمنع الجن ال- الشرير الشياطين انها تدخل بيتك الملائكة تصلي عليك ازاي الصلاة عليك دي رحمة قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه طول ما انت قاعد في الجامع عشان برضو نوجه كلمة للناس المستعجلين دخل المسجد بعد الأذان ما تقيموا الصلاة بقى احنا هنبات هنا اصبر يا عم شوية في واحد بيصلي السنة يخلص بس الركعتين احنا ما نستناش حد ليه ما نستناش حد اصل الامام لسه ما جاش مستني الامام ليه اي حد يصلي افاجئ بناس صلي جماعه اقول لهم خلاص، السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله جري تلاقيه بره المسجد رايح فين بتجري على ايه هربان من ايه وانت قاعد في سجن ده بيت ربنا يا اخي الملائكة طول ما انت قاعد في بيت ربنا تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم بتفر من دي انا عارف ان في اخوات نساء فضليات دلوقتي متغاظين ليه لانهم ما يقدروش يروحوا المسجد لظرف او اخر ما يقدروش يروحوا المساجد واللي عنده فرصة يحصل كل ده ما بيروحش خد فرصتك لطلب محبة الله لطلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكانت التالتة ايه انا نسيت الحصول على اجر صلاة الجماعة ب 27 درجة في رواية ب 25 درجة اربعة تحصيل صلاة الملائكة خمسة تحصيل أجر المشي إلى المسجد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع الجماعة يعني تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة يبقى شرط صلاح النية إنك خارج من بيتكم رايح المسجد عشان تصلي مش عشان تقابل فلان ولا عشان تشوف فلان ولا عشان تسلم فلان على فلان ولا عشان آه، أي حاجة لا يخرجه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد عشان كده الفقهاء في بحث في صل- في صلاة الجماعة ان الانسان هل الافضل قصد الابعد او عمارة الاقرب في مسجدين مسجد قريب من بيتي وفي مسجد بعيد الافضل ان انا اعمر المسجد القريب ولا اروح المسجد البعيد فيها قولين في مذهبنا قولين قول الأبعد لطلب الثواب والأجر وقول ثاني لا بل الأقرب أولى لأن المسجد له حق المسجد اللي جنبيك ده له حق في فلوسك وله حق في صحتك وله حق في جسمك وله حق في, كلا... في لسانك المسجد له حق فمن حق المسجد القريب حقه عليك انك تعمره تعمره من حقه ومن حقه ان انت تنظفه حقه في صحتك ومن حقه ان انت تفرشه وتعمره حقه في فلوسك ومن حقه في لسانك انك تدعو ليه تقول للناس تعالوا صلوا هنا او تجيب شيخ يتكلم فيه او تجيب حد امام صاحب صوت حسن يصلي فيه او او حق حق المسجد المسجد له عليك حق القريب منك الشاهد ايه ان كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة يا بختك يا عم درجات لا لا لا لا وكمل واذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه الصلاة وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أيضا تنوي بالسعي إلى المسجد اغتنام اجتماع الملائكة الملائكة كل يوم بيتعاقبوا فينا ورديات الورديات دول بيجتمعوا في صلاتين في صلاة الفجر وصلاة العصر قال صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر بيبدلوا في المسجد كأن المسجد مركز تجمع للملائكة وبعدين يتوزعوا بعد الصلاة سبحان الله العظيم فشوف بقى لما يجوا الفجر يلاقوك نايم والعصر يلاقوك نايم او يجوا الفجر ما يلاقوكش في المسجد والعصر ما يلاقوكش في المسجد ايضا من فوائد صلاة الجماعة او السعي للمسجد البراءة من النفاق قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق من حافظ على صلاة الجماعة من حافظ على الصلاة أربعين يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق احنا عايزين نتعاهد دلوقتي انا وانتو انا وانت او انت انت بتتلفت العالمين هو انت خليك معايا هو انت انت تحديدا وانت كمان ما ما تحاولش هاخد منك دلوقتي عهد امام الله ان اربعين يوم الصلوات الخمس ما تفوتكش تكبيرة الاحرام شوف انت متهم بالنفاق انت متهم انك منافق اثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء والفجر العتمة والفجر فانت متهم انك منافق وكلنا بنخاف انت متهم عايز براءة من النفاق انت محبوس 40 يوم على ذمة القضية قضية النفاق جبت 40 يوم خمسة من خمسة كل يوم في تكبيرة الإحرام في صلاة في جماعة يبقى هتاخد براءة سقطت ممكن بقى يجدد الحبس عيد من الأول عايزين نعتبر الأمور كده أربعين يوم الصلوات الخمس الإمام يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر وانت واقف وراه عشان تاخد براءة من النار وبراءة من النفاق الناس اللي بعد رمضان النهاردة 13 ليلة 14 13 يوم فاتوا بعد رمضان أنا عايز أسألك وأسألك قمت الليل كم مرة 11 ركعة في ال 13 ليلة دول قمت الليل كم مرة صلوات الجماعة تعدل قيام الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله طلب أعظم الأجر دي نمرة عشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم من الذي يصلي ثم ينام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام اطلب أعظم الأجر كل ما تمشي للصلاة أكتر اطلب أعظم الأجر كل ما تروح تقعد تستنى تصلي تستنى الصلاة اللي جاية دي جميلة قوي اغتنام نزل أعده الله لك خصيصا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح النزل هو ما يعد للضيف لما يكون عندي ضيوف جايين لي ناس قالوا احنا جايين لك ضيوف فانا بجهز بذبح لهم حاجه بحضر لهم اكل بطلب لهم حاجه ده اسمه النزل اللي هو بيعد للضيف فكل ما تروح للمسجد ربنا بيجهز لك اكرام كل ما غدا يعني الصبح راح يعني الرواح اخر النهار يعني لما تروح صلاه الصبح ربنا مجهز لك هديه وليمه مخصوصه ليك لو انت بتروح لصلاة العصر او المغرب ربنا مجهز لك وليمة مخصوص ليك من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح ايضا اذا علمت ان المساجد افضل البقاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها شفت بقى هواية الإقامة في الأسواق اللي دايرين في السوق بيتفرجوا بيبيع بيشتري بياخد فكرة بيتفسح بي دي أبغض الأماكن إلى الله وأحب الأماكن إلى الله المساجد أيضا صلاة الجماعة أحب الأعمال إلى الله عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان فلان جه قالوا لا قال أشاهد فلان فلان جه فلان موجود قالوا لا فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هاتين الصلاتين العشاء والفجر إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كسر فهو أحب إلى الله عز وجل كل ما صلاة الجماعة كترت كل ما كانت أحب إلى الله عز وجل عشان كده برضو بنقول ان ندور على المسجد اللي مليان في ناس كتير بتزعل من الزحمة وانا دايما اقول الزحمة رحمة فعلا يا سبحان الله العظيم في الطواف والزحام في ناس زهقانة زهقان ليه من يدريك ان في الطواف ده واحد مرحوم تنزل عليه رحمة فيصيبك شيء منه اللي زهقان برضه في آخر رمضان من زحمة الحرم يا ابني من يدري والإمام بيدعي في واحد في وسط الآلاف المؤلفة دي الملايين دي مستجاب الدعوة قال آمين بس اترحمنا كلنا كلما زاد العدد كلما حصل نوع من ال... إن... ان الفرصة بقت اكبر في حصول الرحمة ايضا من ثواب صلاة الجماعة اجر الحاج المحرم وكتاب في عليين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين كأنه بدليل هذا الحديث يستحب انك تخرج لأداء السنن في المسجد أيضا صلاة الضحى إنسان يخرج لصلاة الضحى مخصوص يروح يفتح المسجد ويصلي في المسجد صلاة الضحى سبحان الله وبعدين الوعد ده اللي نفسي اخد منك دلوقتي وعد انك تعملها مرة ولو مرة كل اسبوع مرة واحدة كل اسبوع كل اسبوع مرة ما تكسفنيش لله ماشي توعدني صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما يعني تصلي الظهر وتقعد تستنى العصر ما تفتحش بقك بكلمة واحدة الذكر تلاوة القرآن الدعاء ما تتكلمش مع بشر من الظهر للعصر صلاة على إثر صلاة اتنين ورا بعض لا لغو بينهما كتاب في عليين صلي المغرب وفضل قاعد للعشاء ما تتكلمش مع حد صلي العصر وفضل قاعد للمغرب ما تتكلمش مع بشر تفضل طول الوقت في الذكر وتلاوة القرآن والدعاء تنطرك فوق في عليين آه، لأن خلاص على وشك نخ- على وشك نخلص فلازم نبشر اللي هيصلوا الفجر الليلة دي بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة اللهم اجعل في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي عقولنا نورا وفي قبورنا نورا اللهم اجعل امامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم اعظم لنا نورا اللهم اجعلنا نورا يا نور السماوات والارض امين امين امين احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هتصلوا الفجر ولا لا اوعى ما تصليش الليله دي خلاص خدت منك وعد وعهد استودعكم الله والسلام كيف عليكم نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام